السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مع يوسف الأحلام يوسف الأحلام لأني بحلم أن كل شاب يكون في عفة يوسف عليه السلام وبحلم أن الأمة كلها تكون في رحمة وعفو يوسف عليه السلام وبحلم أن الأمة ربنا يمكن لها مرة تانية كما مكن ليوسف عليه السلام عشان كده سميناها يوسف الأحلام سعيد جدا أن ألتقي بكم على قناة الناس مع هذه السلسلة المباركة وأتمنى أن احنا ننتفع بها وبالفعل أنا عن نفسي انتفعت بهذه السلسلة واستفدت منها كثيرا جدا من خلال ما كنت بعملها في الكتاب وإن شاء الله يعني قريبا إن شاء الله يكون الكتاب بين أيديكم ويعني أتمنى أن احنا نسعد خلال هذا الشهر الكريم بهذه السلسلة المباركة يوسف الأحلام وقفنا المرة اللي فاتت امبارح يعني والنهاردة الحلقة رقم 16 وأسأل الله عز وجل أن يجعل أيامنا كلها رمضان وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه يوسف عليه السلام لما لقى المرأة بتقول قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم فاستعصم استعصم اعتصم بالله سبحانه وتعالى ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى فكرت مرة أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة لما تعرض عليكم فتنة أن أنتوا تعتصموا بالله فكرتوا أن أنتوا تقولوا يا رب ما لناش غيرك يا رب يا رب طلع طلع يا رب الشهوة دي من قلوبنا طلع يا رب المعصية دي من قلوبنا يا رب كرهنا في المعصية الفلانية والشهوة الفلانية والمخالفة الفلانية والذنب الفلاني فكرت مرة تعتصموا بالله واعتصموا بالله هو مولاكم سبحانه وتعالى فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره شوف التبجح ولئن لم يفعل ما آمره لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين ما كان من يوسف عليه السلام أمام إصرار هذه المرأة على فعل الفاحشة عياذا بالله إلا أنه توجه إلى المولى عز وجل خلاص يا رب أنا عبد ضعيف ونفذت حيلتي ما أستطيع أن أفعل شيئا أنا راجل عبد مملوك عندها في القصر وهي يعني امرأة متجبرة ماذا أصنع مع هذه المرأة إما أن أدخل السجن وإما أن أخرج بفضيحة وإما أن أفعل الفاحشة وفي كل الأحوال كل هذه الأمور لا ترضي العبد ولا ترضي رب قبل ذلك فماذا قال توجه إلى الله عز وجل الذي يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء احنا عمالين نتكلم عن يوسف عليه السلام امال يعقوب فين عليه السلام سيدنا يعقوب فين دلوقتي سيدنا يعقوب دلوقتي عمال يبكي ليل ونهار على يوسف عليه السلام اللي فرقه بقاله فترة كبيرة جدا بقاله كم سنة سيدنا يعقوب ما شافش يوسف عليه السلام بقاله أكتر من 33 سنة ما شافش يوسف ليل ونهار بيبكي لحد ما عمي بصره سيدنا يعقوب الآن عمي بصره ويوسف عليه السلام بيلجأ إلى الله عز وجل سيدنا يعقوب في أرض فلسطين عمال بيدعي يا رب رد لي ابن يوسف وسيدنا يوسف في أرض مصر عمال بيدعي يا رب نجيني من فتنة المرأة ديت ومن فتنة النساء قال يوسف عليه السلام قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين يا الله نعمة الاستعانة بالله نعمة عظيمة قوي إذا سألت فاسأل الله ده كلام حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف يا الله خد بالك إن, إن دايما نعمة الاستعانة ما فيش أي فتنة ولا أي معصية ممكن ربنا يصرفها عنك إلا بنعمة الاستعانة إن أنت تقول يا رب استعنت بك يا رب على صرف هذه الفتنة استعنت بك يا رب على صرف هذه المعصية الإمام ابن القيم ليه كلمة جميلة قوي بيقول إن ربنا أنزل الكتب مية الكتب السماوية 104 كتاب جمع ال 104 كتاب في ثلاث كتب التوراة والإنجيل والقرآن وجمع الثلاث كتب التوراة والإنجيل والقرآن جمعها في القرآن وجمع القرآن كله في سورة الفاتحة وجمع الفاتحة كلها في آية واحدة إياك نعبد وإياك نستعين فلا قدرة على العبادة إلا بالاستعانة والاستعانة هي لب الإسلام وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولذلك نحن نقول بعد كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يبقى وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين ف تيجي على طول في ساعتها فاء التعقيب والسرعة فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم الله هي جات لي بصيغه يعني اصل يوسف عليه السلام اكيد دعا كتير قوي صح ولا لا اكيد دعا ربنا وسال ربنا حاجات كتير قوي امال المره دي واكيد ربنا استجاب له حاجات كتيره بس اشمعنى المره دي جت بسرعه شديده جدا لانها ارتبطت بطلب العون ارتبطت بطلب العون فلو عايز الحاجه تتم بسرعه اطلب العون إياك نعبد إياك نستعين يا رب استعنت بك يا رب على تيسير المصلحة الفلانية يا رب استعنت بك يا رب إنك ترسل لي زوج صالح يا رب استعنت بك يا رب ده بالنسبة للبنت يعني وبالنسبة للولد يا رب استعنت بك يا رب إنك تيسر لي زوجة صالحة يا رب استعنت بك يا رب إنك تيسر لي الخلفة يا رب استعنت بك يا رب على تربية أولادي استعينوا بالله استعينوا بالله اطلبوا العون من الملك الملك فاطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى إيه اللي حصل إيه يا جماعة خلاص فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انتهت الفتنة انتهت خلاص الفتنة ايه ده معقولة يعني لا امرأة العزيز بقت تراوده ولا النسوة ولا امرأة العزيز ولا النسوة ولذلك اقرا بقيه السوره هل سمعت بعد الايه دي مباشره عن اي مراوده او اي فتنه من النساء انتهت الله هو ايه اللي حصل اللي حصل ان فاطر السماوات والارض اللي قال في كتابه ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها فبدلا من أن كانت نواصي هؤلاء النسوة متجهة إلى الفتنة وإلى مراودة يوسف عليه السلام أخذ الله بنواصي امرأة العزيز وهؤلاء النسوة بأن هم يكونوا بيوقروا يوسف عليه السلام ويحترموه ويهابوه ويقدروه ويعرفوا قدره ويبتعدوا تماما ولا يروا له فتنة ولا يروا له أي تأثير عليها كامرأة يعني بدل الفتنة بقى يشوفوه إنسان وقور ما بقوش يشوفوا جماله بقى يشوفوا وقاره ما بقوش يشوفوا حلاوته بقى يشوفوا هبته انت واخد بالك المسألة عاملة ازاي ولذلك خد بالك من حاجة هو سيدنا محمد يعني ده سيدنا محمد كان قمة في الجمال كان قمة في الجمال ولا ولا أكاد يعني أكون مبالغا حينما أقول إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان أجمل من يوسف عليه السلام لكن كسى الله عز وجل وجه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وبأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم كسى وجهه مهابة ووقارا ايه الدليل على الكلام اللي بقوله ده خد حديث بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم عمرو بن العاص في سياقة الموت هو في آخر يعني لحظات الموت ايه اللي حصل بيقول لهم ايه بيقول لهم بيحكي لهم بقى المراحل الثلاثة اللي مرت بحياته لما كان في مرحلة الشرك وبيقاتل النبي صلى الله عليه وسلم ولما أسلم وبعد ثم بعد وفاة النبي عليه السلام كان ثلاث مراحل عاشها سيدنا عمرو بن العاص فبيقول ايه فما كنت فما كنت استطيع ان احد ان احد الطرف للنبي صلى الله عليه وسلم توقيرا له واجلالا فلو سالتموني وده صحابي جليل عمرو بن العاص فلو سالتموني ان اصفه لكم ما استطعت ليه عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه قال لاني لم اكن احد له الطرف تعظيما له واجلالا كان ربنا كاسي وجه النبي صلى الله عليه وسلم بالعظمه وال وال وال والهيبه فاهم ازاي بحيث ان الواحد ما يقدرش يبص له ما يقدرش يحد الطرف اليه صلى الله عليه واله وسلم فكذلك يوسف ده اللي حصل له بقى ربنا صرف كيد هؤلاء النسوة وصرف فايه قال فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم فبدل ما المرأة كانت تشوف يوسف عليه السلام قبل كده كانت تفتن بيه كرجل بعد كده بقت تراه فطرى عليه الوقار والهيبه وال يعني وال والمكانة وكانت لا تفتن به كرجل بعد ذلك فانتهت هذه الفتنة طب ناخد دروس حلوة قوي ناخد الدرس الأولاني أول حاجة الاستجابة بتكون سريعة عندما ترتبط بطلب العون من الله سبحانه وتعالى وعندما يصل الأمر إلى ذروته نهايته خلاص أنا وصلت لآخري يا رب أنا ضعيف وبذلت ما أستطيع وخدت بالأسباب أنا خلاص تعبت ماليش يا رب أي يعني قدرة على نهاية الفتنة دي يا رب بستعين بيك يا رب إنك تنهي الفتنة دي يا رب بستعين بيك يا رب إنك تصرف عن المعصية دي يا رب بستعين بك يا رب إنك تعيني على هذا العمل أو تعيني على الطاعة أو على حفظ القرآن بستعين بك يا رب على كل شيء ولذلك سيدنا يعقوب قال إيه والله المستعان والله المستعان على ما تصفون ولذلك سبحان الله شوف يصل الأمر إلى نهايته وتستعين بالله وتطلب الغوث والعون من ربنا يأتي على طول الفرج بفئة التعقيب والسرعة وهجيب لك أمثلة عجيبة قوي بس صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم سيدنا نوح عليه السلام أول ما يئس من قومه وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن خلاص حدش يؤمن تاني خلاص وبعدين دعوة قد إيه يا جماعة دعوة 950 سنة الله أكبر يعني حاجة يعني تخيل مين في الدنيا يدعو ناس 950 سنة وفي النهاية لم يوصل معه إلا يا 13 يا 80 على اختلاف الروايات قول 80 في 950 سنة دي, دي مأساة أول ما حصل إيه إن هم خلاص بقى يعني فدعا ربه أني مغلوب فانتصر بعد كلمة فانتصر ف ففتحنا ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر أدي, أدي مثال مثال ثاني سيدنا موسى عليه السلام لما فرعون كان بيجري وراهم بالجنود بتاعه عايزين عايز عايز يقتل سيدنا موسى ومن معهم من المؤمنين قال أصحاب موسى إنا لمدركون البحر قدامنا وفرعون ورانا قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا شوف اليقين بقى والثقة قال كلا إن معي ربي سيهدين ف على طول تيجي الفاء يعني بص في كل المواقف دي تأتي فاء التعقيب والسرعة في ساعتها فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم إلى آخر الآيات سيدنا أيوب عليه السلام أدي مثال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين خد بالك بقى ما قالوش يا رب اشفيني ما قالوش يا رب عافيني ما قالوش يا رب تعبت من المرض ما قالوش اي حاجه بيقولوا يا رب اني اني مسني الضر بس مش اكتر وانت ارحم الراحمين كفايه بس ان انا اذكر لك حالي وانت تعلم يا رب انا عايز ايه سبحان الملك وده ما مش مش معنى كلام الناس بقى علمك بحالي وانا عن سؤالي لا ربنا يحب ان يسمع سؤال العبد ويحب العبد اللحوح الذي يسال ويستغيث وينكسر بين يديه سبحانه وتعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فأهي فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين يونس عليه السلام فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا برضه فاء فاستجبنا له ونجيناه من الغم خد بالك بقى حتة حلوة قوي ليك بقى وكذلك ننجي المؤمنين أي حد مؤمن أو أي مؤمنة حينما يقع في كرب في كرب ونفسه أن ربنا ينجيه من الكرب ده يدعو بدعاء يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يدعو يدعو مع إنه مش دعاء ده ثناء واخد بالك لكن الله عز وجل يعطي العبد على الثناء ما لا يحصيه بشر يعني شيء فوق الخيال سبحانه وتعالى قال فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك طب سيدنا زكريا وده آخر مثال وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا الناس اللي ما عندهاش ذرية الناس اللي نفسها في الأولاد خد الوصفة الجميلة ديت من القرآن وزكريا إذ نادى ربه يعني اذكر زكريا حين نادى ربه رب لا تذرني فردا يا رب ما تسيبنيش لوحدي وأنت خير الوارثين فاستجبنا له الفاء برضه فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة الأصل إيه أصلحنا له زوجة ما كانتش زوجته بتحمل واخد بالك وبعد كده يأتي الولد لا أما عجله بالبشرى ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة لماذا؟ لسبب بقى خد عندك بقى الوصفة الجميلة للذرية إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين اللي عايز أولاد عليه بأربع وصفات إيه هم يا جماعة؟ أول رقم واحد كانوا يسارعون في الخيرات سارعوا في الخيرات يا جماعة اعملوا خير كتير حاولوا بقدر اكفلوا يتامى اعملوا اي خيرات اكفلوا اسرة فقيرة في ظل الظروف الصعبة اللي احنا عايشينها ديت اعملوا اي خير انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا الدعاء ده رقم اثنين يبقى يسارعون في الخيرات رقم اثنين ويدعوننا رغبا ورهبا مش معنى بقى ان هو كان بيدعو لحد ما خلف وبعد ما خلف بطل يدعي ادعي ادعي وقرب من ربنا ادعي ادعي وانكسر بين ايدين ربنا عشان ربنا يكرمك دنيا واخره انهم كانوا يسالون في الخيرات ده رقم واحد ويدعوننا رغبا ورهبا رقم اثنين وكانوا لنا خاشعين رقم ثلاثه خد بقى رقم اربعه من ايه ثانيه فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا ممكن الفايده الثانيه بقى لو درس تاني ممكن معصية تبقى ساكنة في قلب سيادتك لمدة 20 30 سنة ونفسك ربنا يخلصك من الفتنة دي ومش عارف تعمل ايه وعمال تدعو يا رب يا رب يا رب خلصني من الفتنة يا رب تعبت يا رب يا رب أنا مش عارف أعمل إيه في المعصية ديت لكن لما تلجأ لربنا وتقول له أعني يا رب يا رب أستعي- أستغيث بك يا رب وأستعين بك يا رب فأعيني يا رب يا رب طلع المعصية يا رب خلينا أبطل دخان يا رب يا رب خلينا أبطل شرب خمر يا رب يا رب خلينا أبطل مشي مع نساء يا رب يا رب يا رب ربنا يخرج الشهوة والفتنة ديت من قلبك في ساعتها إيه اللي حصل بعد كده يا جماعة فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم تعال نشوف الآية اللي بعدها ثم بدا لهم ثم تفيد التعقيب مع الترخ يعني بعد فترة خد بالك خد بالك من حاجة إن إن لو تلاحظ إن عزيز مصر بعد ما قال لزوجته إيه بعد ما قال ليوسف عليه السلام يوسف أعرض عن هذا وبعدين قال لزوجته واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين مش ملاحظين حاجة غريبة إنه رغم إنه عرف إن زوجته بتراود يوسف عليه السلام ورغم ذلك ما طلعش سيدنا يوسف من البيت من القصر سابه برضه في القصر يعني ده اكيد رجل يعني ما يعني ما فيش خالص يعني ما عندوش لا غيره ولا عنده يعني راجل فعلا يعني ربنا عافينا يعني والد... طب ايه الدليل ان هو سابه في القصر؟ ان ان امراه العزيز قالت آه، وقال تخرج عليهن يعني كان قاعد معاها في القصر متزين ومتظبط وقالت له اخرج عليهن يبقى كان موجود معاها في القصر خد بالك بقى من اللي حصل بعد كده ثم بدا لهم لمين يعني؟ للعزيز ولزوجته وللحاشية بتاعته كلهم بقى وال- اللي في القصر ثم بدا لهم من بعد ذلك ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين قعدوا يفكروا نعمل ايه في الموضوع دوت اصل كتر الكلام رغم انه يعني آه، ان العزيز نفسه متاكد تماما ان مين اللي كان بتراود يوسف آه، ده زوجته مش يوسف هو اللي كان بيراودها يعني يوسف عليه السلام كان مظلوم والعزيز متأكد ألف مليون في المية إن يوسف عليه السلام كان مظلوم بس هعمل إيه؟ المكانة الاجتماعي والبرستيج والناس ابتدت تتكلم وتلسن لا أنا أسجنه أحسن أنا أسجنه ولما أسجنه يسألوني سلمت ليه أقول لهم كان بيحاول يغازل مراتي وكان بيعاكس مراتي وكان بيراودها وتعرض لها أكتر من مرة وأنا لا آمن عليه فهدخله السجن هتدخله السجن قد إيه يا عزيز مصر؟ حتى حين على ما تفرج بقى على ما تفرج دي بقى ممكن يكون يوسف عليه السلام قعد مثلا 8 7 سنين 9 سنين قعد بضع سنين والبضع من 3 ل 9 واخد بالك فقعد سيدنا يوسف عليه السلام في السجن ده مين يا جماعه ده الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يا خبر ابيض عشان يا اخويا وحبيبي لما تبتلى ما تقولش وانا وانا بتعمل فيها كده ليه هو انا عملت ايه ده انا طول عمري بعمل الخير ده انا دايما بعمل لله ده انا ده أنا. اخويا وحبيبي هو انت اكرم من الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم عليهم الصلاة والسلام انت في حد في عيلتك يعني ربع معشار واحد من ده الاربعه انبياء ومنهم خليل الرحمن خليل الرحمن افضل واحد بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في اكتر من كده ورغم ذلك ابتلي ودخل السجن عشان ما يجيش النهارده يوم ما تبتلى اي ابتلاء تقول وانا عملت ايه مش لازم تعمل حاجه اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل يبتلى الرجل الرجل على قدر دينه عندك دين هتبتلى هتزداد دين هتبتلى اكتر طب ليه طيب وليه لا ربنا بيبتلى ما احنا قلنا قبل كده بقى ما احنا قلنا ان البلاء مادة حياة القلب والله لا يريد منك إلا قلبك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم خدت بالك ثم رأ... ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين حتى حين ما حددوش المده ودي مشكله طبعا مشكله ان واحد لو اتاخد في قضيه معينه متحدد فيها مثلا هتسجن سنه او سنتين او ثلاثه او 10 حتى يعني هيرتاح انه خلص 10 سنين هيخرج انما حتى حين دي مفتوحه فبالتالي تبقى قاعد مخنوق ليه ما انتش عارف انا هخرج النهارده ولا بعد سنه ولا بعد 100 سنه ولا افضل كده لحد ما اموت بس في مصيبه ثانيه بقى محدش واخد باله منها ان سيدنا يوسف اللي هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم متاخد في قضية شرف دي مصيبة يعني لما دخل السجن قالوا ده دخلناه السجن عشان متهم بمراودة امرأة عزيز مصر فكل اللي معاه في السجن عارف ان هو داخل في قضية شرف لكن ما تخافش وما تزعلش عشانه ربنا هيعزه وهيكرمه وهيعلي قدره وهيبقى هو نفسه عزيز مصر وهيأكل الشرق الأوسط كله وهيكرم كل الناس بفضل الله سبحانه وتعالى تعال نشوف الآية اللي بعد كده بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم ودخل معه السجن فتيان اتنين مين دول بقى يا جماعة واحد منهم كان ساقي الملك كان اللي بيسقي الملك مش ساقي بقى عزيز مصر لا ساقي الملك مباشرة يعني فاهم ازاي اه حاجة هي زي طباخ الرئيس كده فاهم ازاي ساقي الملك والتاني كان الخباز الخباز اللي بيعمل اكل للرئيس لل- للملك خد بالك بقى ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين ده درس كبير جدا جدا جدا خد بالك من حاجة ربنا أعطى سيدنا يوسف موهبة تأويل الأحاديث تأويل الرؤى التأويل ان هو يسمع رؤيا فيؤولها تأويل صحيح ألف في المئة ده نبي يا جماعة مؤيد بالوحي من السماء فهيحصل ايه ربنا هيقدر والله غالب على خلي عندك ثقة ويقين في الله والله غالب على أمري ولكن أكثر الناس لا يعلمون ربنا هيقدر ان ساقي الملك والخباز بتاعه الاثنين هيتهموا الملك في قضية معينة يقال على والله أعلم يقال إن هو كانت محاولة لقتل الملك ووضع السم لهم في الأكل فالتهمة فيها الخباز والتهمة فيها ساقي الملك والاثنين دخلوا السجن واخد بال حضرتك فربنا يقدر إن لازم الاثنين دولت يتهموا ولازم يخشوا السجن ولازم يناموا ولازم يحلموا ويشوفوا رؤية ولازم يحكوها ليوسف عليه السلام عشان هو يقول لهم الرؤية ولازم يخرجوا من السجن عشان لما يخرجوا من السجن واحد منهم يلاقي آه، نفسه خلاص يعني آه، واثق ولقى رؤية يوسف عليه السلام اتحققت ولازم الملك هو كمان ملك مصر ينام ويحلم علشان يطلب تأويل الرؤية فما يلاقيش حد عارف يأول الرؤية يقوم رايح للراجل اللي هو ساقي الملك ويقول له أنا أعرف مين يأول لك الرؤية أرسلني إليه فيبعته لسيدنا يوسف عشان يأول له الرؤية عشان يكون سبب خروجه من السجن مين اللي دبر كل الأشياء ديت إلا الله سبحانه وتعالى وجل جلاله سبحانه وتعالى يا الله خلي عندك تقييم في الله شوف جات له منين شوف يعني سبحان الله زي ما قلت لك يعني القصة بتبتدي برؤى برؤية وتنتهي بتأويل الرؤيا هذا تأويل رؤياي ويكون ربنا مقدر ان خروج يوسف عليه السلام من السجن بسبب تأويل رؤية شفت الفرج ده درس كبير قوي يعلمنا ان الفرج يأتي من حيث لا نحتسب اي أيوة والله العظيم ون- فعلا يعني انا اذكر بس قصه كده جميله كان في واحد من سلفنا الصالح من التابعين اسمه حاتم الاصم حاتم الاصم في يوم من الايام يا جماعه كان عايز يروح يحج فهو رايح يحج فمجمع اولاده قال لهم يا اولاد انا رايح حج فالمهم قام قالوا له وكيف تتركنا بلا طعام ولا شراب ومين ياكلنا ومين يشربنا فكانت لي بنت مباركه كده متوكله وعندها يقين في الله قالت اذهب يا ابا اذهب يا ابتي فما علمناك رزاقا ما علمناك الا اكالا فإذا ذهب الأكال بقي الرزاق سبحانه وتعالى فالمهم هو لما لقى بنته يعني ما شاء الله عندها يقين وتوكل بالمنظر ده اطمأن على أولاده فسافر فلما سافر ربنا قدر ان امير البلاد ديت راح معدي من قدام قصر آه، من قدام عفوا من قدام بيت حاتم الاصم كان في الوقت دوت كان هم كانوا الاكل بتاعهم في 3 4 ايام وخلص وبداوا بقى يعيروا البنت ما وج ما علمناك آه، رزاقا ما علمناك الا اكالا طب يا دي ست الاكل بتاعنا خلص اهو وما احنا شايفين ناكل هنعمل ايه دلوقتي فبدات تجلس لوحدها وتدعو وتر وتلجأ إلى الله يا رب أعنا يا رب يا رب حنن قلوب علينا يسر لنا الرزق والطعام يا رب يا رب يا رب اللهم لا تخذلني عندهم اللهم قعدت تدعي بقى. فالمهم عدى في الوقت ده أمير البلاد فعطش من الذي جعل الأمير يعطش هو الأمير هيعطش إزاي ده لسه خارج من القصر بتاعه عطش في الوقت في اللحظة دي طب الامير وهو ماشي مش كله بيكون بقى الحرس والحاشيه شايلين له بقى الشرب وال- والاكل وال- والحلويات والفاكهه و- مش شايلين حاجه يعطش فين قدام بيت حاتم الاصم مش قدام اي حته تانية طب عايز اشرب طب الامراء بيأنفوا ان هم يشربوا من بيوت الناس الفقراء لكن لا ربنا يحل في بقه الميه ديت بيت من هذا قالوا بيت حاتم الاصم آه، اين هو قالوا ذهب الى الحج واين اولاده قالوا بالداخل فقال طب حد يجيب لي شويه ميه فشرب قال الله ما اجمل هذا الماء بعد ما شرب الميه فبعدين بعدها على طول ربنا حنن قلبه على قال لعله تركهم يعني حاتم الاصم لعله تركهم بلا مال فعمل ايه راح واخد سره المال كده يا جماعه وراح ايه وراح رميها سره راح رميها في قلب الدار ثم نظر الى الوزراء الى الوزراء والحاشيه وقال من احبني فليصنع مثل ما فعلت اللي بيحبني يعمل زي ما عملت حد يقدر ما يحبش الامير مع اول تشكيل وزاري هتروق المو- الموضوع يعني وكده وراح كله راح مطلع الصورة الفلوس راح ايه رميها فين في قلب الدار فامتلأت الدار بالذهب والفضة فإذا بالأولاد يذهبون إلى أختهم ويقولون الحمد لله لقد كثر المال و و. فلوها بتبكي قال لها بتبكي ليه انت ماشيه معانا يعني خلف خلاف احنا فرحانين بتبكي ومش عارف ايه قالت أبكي لأن مخلوقا نظر إلينا نظرة فاغتنينا فكيف لو نظر إلينا الخالق جل وعلا الله وده بيفكرني بقصة بقى من وقتنا الحاضر أخت فاضلة آه، يعني مات زوجها لما مات آه، كان عندها بنت صغيرة منه من هذا الزوج وبعدين آه، يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان يعني ابوها بقى هو كان عايش فكان قاعد معاها في الشقة البنت مرضت والزوجة كانت فقيرة جدا ما- يعني لا تملك ثمن الدواء ولا ثمن حتى العشاء لا قدرت تجيب أكل ولا قدرت تجيب دواء والبنت سخنة وطول الليل الأم عمالة تحط لها كمادات مية وعمالة تصلي وتسجد لله إن رب وطلبت العون بقى من الله سبحانه وتعالى إن ربنا يشفيها فجأة الساعة 3 بالليل طرق الباب أبوها فتح مين؟ آه الدكتور فالدكتور كان مستعجل جدا دخل السلام عليكم آه، البنت فين المريضه قال له جوه يا دكتور راح دخل جوه الراجل مستغرب والاخت مستغربه دخل جوه كشف عليها وراح كاتب روشته وقال لها اتفضلي خدت الروشته واقف الدكتور عند الباب عايز بقى ثمن ال- الفيزيتا فخير يا دكتور قالت لها خير خير ايه عايز ثمن الفيزيتا قالت له والله ما معايا قال لها طب ازاي تصحيني الساعه 3 بالليل علشان اجي من بيتي واعمل قالت له والله ما صحيتك ازاي انت مش لسه متصل عليا من ساعه قالت له والله انا ما عندي تليفون في البيت اصلا فاستغرب طب ازاي هي مش دي الشقه الفلانيه قالت له لا اللي جنبينا فقال سبحان الله هو انت ايه حكايتك بالظبط قالت له انا زوجي مات وما فيش في بيتي حتى لقمه ناكلها وبيتنا انا ووالدي وبنتي من غير عشاء وبنتي عيانه طول الليل وسخنه وعمال احط لها كمادات وقلت يا رب يصل لي يا رب شفائها ففجاه لقيت حضرتك خبطت ودخلت وك... وعملت اللي عملته ده ربنا يجازيك عنا كل خير حزن الدكتور على حال هذه الفتاه وراح واخد منها روشتة ونزل بنفسه صرف لها العلاج واداها 50 جنيه وقال لها كل شهر إن شاء الله ليكي مرتب عندي إن شاء الله وذهب بعد ذلك إلى المريضة التي تستدعوه من أجلها سبحان الملك وتوكل على الحي الذي لا يموت الحي هو الذي لا يموت فلماذا كررها؟ لأجل بث الثقة واليقين في قلب كل مسلم أن الله هو الحي الذي لا يموت فلو توكلت توكلت على إنسان فالإنسان ينام ويسافر و... ويموت والله عز وجل هو الحي الذي لا يموت سبحان الملك هيجي الفرج هيجي الفرج من خلال تأويل رؤية ويخرج يوسف عليه السلام من السجن قالوا إيه قالوا نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين سمت الإحسان يا جماعة نعمة جليلة وعظيمة جدا يجعلها الله على وجه من يشاء من عباده سبحانه وتعالى عبد الله بن سلام والحديث رواه مسلم قال لما دخل النبي المدينة انجفل الناس إليه يعني أسرعوا إليه قال فكنت في من انجفل إليه في من أسرع إليه قال فلما رأيته ونظرت إلى وجهه علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وآله وسلم ليس بوجه كذاب وسيدنا عبد الرحمن بن عوف لما راح يتاجر وبعدين يعني عدى على واحد يهودي فطلب منه بضاعة ياخدها ويبيع ويرجع له الثمن فنظر اليهودي يهودي يا جماعة نظر اليهودي إلى وجه عبد الرحمن بن عوف فقال والله إن هذا الوجه ليس بوجه كذاب سمت الإحسان نعمة نعمة عظيمة يجعلها الله على وجه من يشاء من عباده ان يبقى تشوف الانسان تحس ان الانسان محسن إنسان مش محسن بينف- يعني بينفق فلوس انسان محسن وصل لدرجه الاحسان والاحسان كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك يا ترى الرؤيا التي راها ساقي الملك والرؤيا التي راها خباز الملك كان وضعها ايه وكان وضعها ايه وسيدنا يوسف هيقول لهم ايه وهيكون نتيجتها ايه ويا ترى هما الاثنين الرؤية بتاعتهم كانت حلوة ولا واحد رؤيته كده والتاني رؤيته حاجة تانية خالص ده اللي هنعرفه ان شاء الله في غدا في الحلقة القادمة يعني ربنا يبارك فيكم ويحرمنيش منكم ويجازيكم عنه كل خير أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا وأن يجمعنا جميعا على الخير دائما إن شاء الله نستمتع مع بعض مع دروس يوسف الأحلام وأتمنى إن شاء الله تكون الدروس استفدنا منها كلنا وتعلمنا منها حاجات كتيرة وإن شاء الله نكمل مع بعض يعني دلوقتي بقى 16 حلقة فاضل 14 وأتمنى والله إن إحنا ربنا يقدرنا ونقدم 14 حلقة تعجبكم إن شاء الله وتنال رضاكم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته